بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اخد موضوع بعنوان اخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء القصة دي جت فين ده اخر جزء في انجيل يوحنا لما المسيح ظهر ضمن ظهورات القيامة في آخر إصحاح في إنجيل يوحنا يوحنا 21 وكانوا طلعوا يصطادوا وزي اللي يأسين شوية لأن مفيش سمك وما بيشوفوش المسيح زي الأول كتير فظهر لهم على الفجر كده وقال لهم عندكم أكل قالوا له ما عندناش قال لهم ما ترموا على اليمين رموا على اليمين الشبكة مسكت واتملت شبكة زي سمك فيوحنا على طول حس قال له هو الرب فنزل بطرس فرحان ويجري وطلع عشان يقابل المسيح لقوا المسيح مجهز سمك مشوي قاعدين ياكلوا فرحانين ومبسوطين وهم بياكلوا المسيح سأل بطرس قدامهم يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء القعدة حلوة والأكل حلو والدنيا الفجر جميل وبتاع هو ما خدش باله فقال له طبعا بمنتهى الجرأة طبعا أنت تعلم أني أحبك قال له ارعى خرف خد له لقمتين تاني وسأله تاني أتحبني أكثر من هؤلاء قال له طبعا قال له ارعى خرف أم سأله ثالثة قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني فحزن بطرس حزن ليه والأكل ما كانش مخليه مركز فعمال يقول أيوة طبعا بحبك بحبك وبعدين ما تقله تالت مرة افتكر زي اللي ماليش عين أقول بحبك أو ما يصحش أقول بحبك كده باندفاع زي الأول لأن أنا قلتها في يوم وطلعت مش قدها فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني وقال له رب أنت تعلم كل شيء أنت تعرف أني أحبك قال له يسوع ارعى غنمي يعني ما قالوش مش بتحبني قال له طبعا أنا عارف وبعدين قال له بقى كلمة مهمة أوي قال له الحق الحق أقول لك لما كنت أكثر حداثة وانت شاب صغير كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء يعني إيه لما كنت شاب صغير طبعا هنا مفيش ستات فوق ال 30 انما بالنسبه للرجاله اللي عدوا 50 و60 و70 كلكم تحسوا انه لما كنت في العشرينات كان اي حاجه تيجي في دماغك عاوز تعملها دلوقتي لا لازم تفكر ولازم تحسب ولازم تشوف صحتك تستحمل ولا المشوار والسلالم وال... والدواء وال... لازم بتحسب حسابات كتير فهنا بيقول لما كنت صغير كنت بتمشي بدماغك تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء متى شخت تمد يدك يعني تقول ايه سقوني انتوا بقى لبسوني انتوا اكلوني انتوا وكل شيء شيخوخة وليها ظروف تمد يديك آخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء هو قصد حاجة محددة أوي انطبقت على بطرس الكلام ده كان يوحنا سمعه دارت الأيام بعدها بأكتر من 30 سنة بطرس كان هربان من روما فشاف في رؤيا المسيح داخل شايل صليب ويموت قال له روح رايح فين يا رب قال له داخل أموت بدالك عشان أنت خايف تموت فاتكسف فرجع ومد إيده لروما سلم نفسه يعني وقال لهم أنا بطرس لأن كانوا بيدوروا على بطرس شيخ المسيحيين ساعتها فمد يده وآخر منطقه ربطوه وحملوه حيث لا يشاء صلبوه حتى منكس الرأس فمن هنا القديس يوحنا بيقول قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها أتاري دي كانت نبوة من المسيح عن الشكل اللي هيحصل ليه موتة بطرس في الآخر وبعدين قال له اتبعني فبطرس شبط في يوحنا وقال له طب ايه رأيك في يوحنا قال له مالكش دعوة بيه وكلام حبايب في بعض يعني أنا بقى عاوز أكلمكم عن المعنى بتاع لما بتشيخ روحيا يعني لما بتكبر روحيا روحيا بقى مش جسديا ما بتعملش اللي في دماغك في أول حياتك الروحية أنت اللي بتقول أنا هبطل خطية أنا هحفظ مش عارف إيه أنا هخدم أنا هعمل وتلاقي لما الدنيا ما تمشيش على مزاجك تبقى متضايق ومتعصب إزاي ما مشيتش زي ما أنت عاوز بكرة تكبر لما تكبر وتعقل كده وتهدى هتسلم مش هتفرق مش هتتخانق مش هيفرق معاك حاجة تمد يدك يعني ايه هتسيب اللي في ايدك هتفتح ايدك تقول اللي عاوزين تاخدوه خدوه عاوزين شغلي خدوه عاوزين الخدمة خدوه عاوزين العمر خدوه ما عنديش حاجة امسك فيها سوقوني انتوا انا مش هسوق انا واخر يمنطقك هي دي بقى احيا لا انا خلي بالكم ما عدتش انا اللي سايق مش انا المتحكم مش انا اللي بمنطق نفسي مش انا اللي بزق نفسي في سكه شوف انت عاوزني اعمل ايه حطني زي ما انت عاوز بولس في الاول حبايبي كان عاوز يبشر اليهود ويقنعهم ويجيبهم باي ثمن وفضل ربنا يصنفر فيه كده ويفوقه يا بولس انا مش جايبك عشان اليهود يقول له يا رب ده انا ده انا اقنعهم لك ده انا حافظ عهد قديم ده انا تلميذ غمالائيل ده هو بس واحد فيهم يقف لي بس ما كنتش اقنعه ان المسيح هو يسوع فضل المسيح يقول له يا بولس يا بولس خليك مع فين لما فهم انه رسالته الامم على غير ما كان عاوز هو كان عاوز يخدم يهود وبعدين دخل اسيا الصغرى كان مقتنع بيها جدا وعاوز يخدم فيها طول العمر وقفلها له المسيح خالص وجاله راجل مكدوني من اوروبا يقول له عدي اعبر الينا واعن حاضر حاضر قفلت خدمه تاني اخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء تبقى نفسك تهاجر الهجرة تقف نفسك تقعد تلاقي نفسك مضطر تسافر تحب الخدمة دي ممنوعة الخدمة دي مش بتحبها هي دي اللي هتخدم فيها هو مفيش حاجة بتمشي كده زي واحد يحب النظام وربنا بقى يوعده بناس ملهمش في النظام خالص في البيت وفي الشغل وفي الخدمة طب ليه الغلب ده بقى واحد يحب الأكل فيلاقي نفسه في أي حتة مفيش خالص مزاج واحد يحب الخدمة معينة يلاقي دايما مكتوب له خدمة تاني مش على مزاجه واحد يحب ظروف معينة يقوم ربنا يحطه في ظروف مختلفة تماما ليه يا رب بتعمل كده ايه مبدأ آخر يمنطقك ده هو ده مبدأ هام جدا في التخلص من الأنا عشان تطلع بره نفسك مش لازم نفسك تمشيك لازم تمشي ورا حد تاني المسيح اللي بيحطه لك في سكتك لأن ربنا عنده مبدأ مهم احنا ساعات نفتكر الإنجازات في الحياة والخدمة أهم من النمو الروحي ربنا أي إنجاز في حياتك يقدر يعمله من غير أي تعب لكن أصعب حاجة قدام ربنا أنك أنت داخليا تتغير ده الأهم أن أنت تتظبط من جوه من بره دي الدنيا كلها في إيده سهلة جدا كمان الله يستطيع الخدمة بدونك ولكن الله لا يستطيع أن يخلصك بدونك الله يقدر أن يغير الناس والظروف ولكنه لا يقدر أن يغيرك بدونك فلما يحطك في ظروف على غير هواك اعرف أنه أنت المقصود هو بيغير فيك أنت بيظبط فيك أنت وأنت الأهم إن كان على الظروف ما أسهل أن الظروف تتعدل وتتصلح كل حاجة ممكن تخلص في لحظة عند ربنا لكن هو ربنا شايف انه لازم يعقدها ويكلكعها ويخبط عليك ويرزع وي... ويصنفر عشان يشيل اللخبطه اللي معطلاك عن السماء كاني عاوز اقول يا احبائي انت الهدف من خدمتك مش الخدمه الهدف من وجودك يعني الخدمه اللي احنا فيها دي هتمشي بينا وبغيرنا انما انا محتاجها لان هي دي اللي بتغير فيه الناس دول بيغيروا فيه الظروف اللي مش على مزاجي بتصلح فيها آخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء آخر يمنطقك دي بقى إيه إحنا في الأول أنا كنت بفتكرها ربنا يعني آخر يمنطقك يبقى ربنا بقى هو اللي هيمشيني على مزاجه فأنت تقول خلاص لو من إيد لو من ربنا نستحمل لا ما هو مش من ربنا بطريق مباشر يجيب لك شريك حياة شريك مخالف ويبقى هو ده بقى اللي إيه تقول يمين يقول شمال طب ليه يا رب كده طب ده انا صليت قبل الجواز حتى وقلت اخده من ايدك واشركت الناس كلها ليه اقعد بعدها 30 سنة عكس عكاس يعني ماشيين كل واحد معلش ما هو انت محتاج من جوه تتصلح لازم يشيل الأنا دي ساعات يبقى أمين الخدمة كتير يجي خادم يقول لي أمين الخدمة هيخنقني م- يعني مش مش مستحمل ما ما بيعمل كل اللي في دماغه مش بيسمع لنا أبدا أنا بعد ما فكرت في الآية دي بقيت أقول في بالي يبقى ربنا قاصد يظبطك أنت إن كان على أمين الخدمة ربنا يقدر يشيله زي الشطرنج كده هي شغلانة بس طالما سايبه فوق راسك يبقى أنت عاوز علاج يبقى هو قاصد أنه يدوس على ذاتك آخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء ساعات يبقى أب الاعتراف يجي واحد كده يزوغ من أبوه الروحي ويجي الأب تاني يقول له أبويا مش فاهمني يا سلام أينشتاين حضرتك يعني إيه أبويا مش فاهمك لا هو أنت عاوز أبوك يوافقك فكمان أبوك الروحي بيقول لك حاجة على غير هواك تقعد تقول أصله مش فاهمني مش بيسمعني كويس هو اللي في دماغه في دماغه صدقني مفيش حد اللي في دماغه في دماغه زيك هو أنت اللي إيه متربس هو ربنا حطه في حياتك عشان يقول لك لأ واللأ دي مفيدة بس افهم ساعات يبقى المدير في الشغل تقريبا كل المصريين متغاظين من مديريهم تقريبا محدش مبسوط مع مديره وبعدين لقمة العيش تحكم هنروح فين طب ما هنشتغل وخلاص ايوه ما هو ربنا حاطط لك مدير مسلي زي كده عشان تمد يدك واخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء ليه عشان في غرض انه الانا دي تتكسر ما هو انت لو بتروح حيث تشاء تبقى لسه صغير لما كنت حدثا كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء الأصعب بقى لما يبقى أولادك هم اللي يحكموا عليك بعد كده هم اللي يسوقوك وهم اللي يمشوك على هواهم أو الظروف كل ده بسماح من الله يا أحبائي كل ده حكمة إلهية بتخلي الحياة مش سهلة ومش ممتعة زي ما احنا عاوزين بس مفيدة مفيدة في اتجاه إنكار النفس بتكسر جوانا حاجات معطلانا عن نقاوة القلب حكاية حيث لا تشاء دي ما تشاء أنت غالبا لا يشاء الله يعني كتير قوي من المشيئة البشرية تكون ضد المشيئة الإلهية أديكم مثلا إحنا الطبيعي بتاعنا إيه لما نبقى تعبانين عاوزين نرتاح تلاقي ساعات ربنا يقصد ما يريحكش يعني تبقى إيه تعبان وعاوز تدخل بقى تريح وتاخد دش ما تلاقي المية مقطوعة يعني ناقصه الحكايه الدنيا حر او تلاقي المواصلات وقفت وانت خلاص في عرض تروح هي ليه ما بتمشيش معلش هو اصل ربنا شايف انه حاجه اسمها قطع المشيئه كل اللي نفسك فيه ما يديهولكش مش كره فيك لا خالص لانه عاوزك ما يفرقش معاك حاجه عاوز يوصلك لدرجه روحانيه قويه انك تقول له اللي انت عاوزه مش فارق معايا حاجه أنا لا أشاء شيء لتكن مشيئتك بجد مش بهزار مهما عملت فيه ما يشاء الله غالبا لا تشاء أنت زي إيه مثلا مثلا صلوا بلا انقطاع دي إش- إرادة ربنا حد فينا بيحب يصلي بلا انقطاع طبعا لا اشكروا في كل شيء دي مشيئة الله حد فيكم بيشكر على طول حبوا أعدائكم دي مشيئة الله يا ريته كان يقول موتوا أعدائكم كانت تمشي معانا قوي ما نعملش مجهود دي تطلع تلقائي لكن ما يشاء الله غير ما يشاء أنت المطلوب أنك تقبل كل شيء بتواضع ويفضل شعارك في الحياة لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك دي بقى ايه النضج الروحي بقى اللي يخليك تقول يا رب مش فارق يشيلوني يحطوني يودوني آه، كله حلو مش فارق برضو قعدت مع كاهن كنت دايما ببص له أعج- باعجاب من قبل كهنوتي يعني وعارف انه ناجح جدا في القاهره ومحبوب جدا وفجاه بسبب حاجه حركه معينه البابا شنوده قال له ممكن تروح البلد الفلانيه البلد دي ما فيهاش غير ثلاثة أربعة ملهمش في ربنا أقباط متعبين جدا بلد أساسا صعبة جدا فيها الكرازة فقعدت معاه في أوروبا مرة بحكي يعني قلت له أنا بنا لو حصل معايا اللي حصل معاك أنا كنت انهارت نفسيا لأنه في لحظة اتقلبت حياتك واترميت في ظروف أبعد ما تكون عن طموحاتك وانطلاقك وحماسك قال لي أنا خدتها البابا شنودة صوت ربنا بالنسبة لي فربنا عاوز كده وما قاوحتش صمتي وما اعترضتش طبعا بعد سنوات طويلة قوي أنا شايف بقى ثمر متكاثر على يده لكن حسيت أنه عانى معاناة شديدة جدا أن كل طموحاته وإنجازاته ومحبة الناس ليه وعلاقاته والزحمة اللي حواليه كل ده اتشطب عليه في لحظة واتحط في ظروف مختلفة تماما وكلها depressing يعني وتكيف وتعامل لأنه شيخ روحاني فهمتوا الفكرة؟ تمد يدك تمد ايديك دي يعني ايه يعني انت من نفسك اللي هتمد ايدك وتقول ايه شوفوا عاوزين تعملوا فيا ايه توصل لكده في الاول انت كنت ماسك ايدك وبتعند وبتقاوح لا ربنا عاوزك توصل لدرجة زي ما انتوا عاوزين تمد ايدك فيبقى تسليم حقيقي ايجابي ما هواش قلة حيلة يعني لا لا لا باقتناع حتى لو الدنيا مش ماشية زي ما انت عاوز تقفش سلبي قدام إرادة مختلف يعني ايه في واحد يقفش بقى بدل الحكاية مش ماشية زي ما انا عاوز هضرب بوز وقاعد بقى ولما يغيرها ربنا لا يا حبيبي ده شغل عيال لا مؤاخذة ده شغل عيال القفش ده لا يا حبيبي ما تمشيش كده لا هتمد ايدك هتمد ايدك مش عشان تاخد مع مسطرتين هتمد ايدك هتقول له okay شوف انت عاوز تشدني في انهي اتجاه هتتجاوب مع اراده غير ارادتك هتتفاعل بايجابيه مش هتستسلم هتخضع ببساطه وهتشارك لان في واحد يقول بدل ما خدوش بفكرتي مش لاعب سوري شغل عيال لا ما خدوش بفكرتك بس انا هلعب هكمل لان انا جاي اخدم انا مش لازم تمشي فكرتي الدنيا مش ماشيه زي ما انا عاوز بس انا عاوز اخدم عاوز اوصل للسما لقيتها في في تعبير كده في قصه لما بطرس مشي على الميه فاكرين وبعدين كاد يغرق يقول الكتاب مد المسيح يده بسرعه ومسك ايده وقال له stretch your hand والتاني فتح ايده على الاخر عشان يلحق نفسه فالاتين مسكوا في بعض في لحظه كان بيغرق لو انت ما عملتش ايدك على الاخر كده انت ممكن تغرق لو انت ما تجاوبتش مع خطة الهية غير مزاجك انت هتغرق هتغرق في كآبة هتغرق في يأس هتغرق في إحباط هتروح تعزل نفسك هتنتهي علاقتك السوية بربنا ليه حبيبي ليه المسيح مادد ايده بس مديك ايده يعني لازم انت كمان تمد ايدك لما خدت جلسات علاج طبيعي علموني مبدأ مهم انه لازم العضلة تتشد توجع تجيب نتيجة كويسة لكن القعدة الكتير دي تخلي العضلات قصيرة فأحد طرق علاج العلاج الطبيعي انه يشد العضلة على الآخر فترة شدة العضلة دي اللي يعني بتجيب طولها أخير يعني هي عملية بتوجع بس هي دي مفيدة صحيا هي نفس الفكرة ساعات ربنا يجيب يجيب آخرك عشان مستقبلا لما تمشي كتير ولا لما تعمل تشيل حاجة يبقى عضلاتك أقوى وانت ما كنتش فاهم كده لما كنت أكثر حداثة في الوضع القديم كان إيه بقى في الأول يا بطرس كنت بتعمل اللي بتحبه على فكرة هي دي كانت مناسبة في الليلة دي ليه أصل بطرس طقت في دماغه زي زمان يلا نطلع نصطاد يا بطرس بقالك ثلاث سنين بتصطاد ناس ايه اللي انت فيه دلوقتي والمسيح قام والدنيا جميلة وشفته وطمنت عليه وبيقول لك استنوا بس قوة من الأعالي و... طقت في دماغه زي زمان بالظبط بطرس القديم طلع يلا نطلع نص أنا طالع اصطاد على فكرة قالها كده مش قال يلا قال أنا طالع اصطاد يعني ما حدش وقفني قام طلعوا في رجليه ست يمنطق ذاته ويمشي حيث تشاء فهو لما جاله في اليوم ده يقولها له عاوز يقول له انت لسه بتتحرك بالطقات دي اللي الدماغ بتاعتك دي انت في الاول بتعمل اللي بتحب وربنا بيفضل ساكت ساكت ليه كأن ربنا بيرضيك عشان يكسبك في الاول لكن بعد شوية مش هيرضيك هيربيك عشان تدخل السم عارفين زي ايه زي الابن الضال الابن الضال طلب ميراث ابوه الحقيقه خد له قلمين ومالوش مليم لو هنتكلم بقى ب- بالعقل وبالتربيه انما ابوه رضاه ما هو بيمشي حيث يشاء مش انت نفسك في الفلوس خد عاوز تسيب البيت سيب البيت وبعدين اتربى اتبهدل فراجع بيمد ايديه وبيقول ايه احملوني حيث لا اشاء خلاص اتعلمت الادب ساعات ربنا يراضينا في اول علاقتنا بيه يفرحنا بخدمه كده ويدي لك شويه كرامه ويبسطك في في صلاه ويعزيك هو بيجيب نا- رجلك بس لكن بقى لما تدخل في الغويط هتلاقي اللي انت عاوزه ما بيحصلش لان في موضوع اخطر عند ربنا مش انك تنبسط ان الذات تتشال فدي عشان تتشال تاخد غلبة شوية في الأول قسم لهما معيشته حسب هواك دلوقتي مستني رجوعك لحضنه حسب هواه هو فالمسيح قال لبطرس ارعى خرافي الراعي عموما يا أحبائي شخص لا يعيش بهواه ليه؟ لأن الراعي يبقى عو- نعسان بس ما يقدرش ينام لأن الغنم يتسرق زي الأب والأم من ساعة ما يجيبوا عيال تقريبا ما بقوش أحرار خلاص بقت الأم بتصحى على يعني العياط بتاع البيبي بتاعها فبقت هي مش حرة زي الأول أي عمل رعاية فيه التزامات والالتزامات ضد المشيئة الشخصية وربنا بيحب كده الخدمة كده الرعاية تفرض على الراعي ألا يتمم رغباته الرعاية تحتم البذل والتضحية والتعب نفسي وجسدي الرعاية عاوزة واحد يحب ربنا ويحب الناس على حساب نفسه على حساب نفسه لكن الراعي اللي بيرضي نفسه ما يستاهلش يبقى راعي لأنه في الآخر هينام ويسيب الدنيا تتسرق أو على التعبير اللي حكاه الأنبياء في العهد القديم الراعي ياكل الخروف لأنه مش أمين عليه فيسلقه تعالوا نب- ننتهي بتدريب بقى عملي أول تدريب أقوله لك على حكاية آخر يمنطقك ويرسلك حيث لا تشاء لما تحصل مشكلة هتلاقي مخك يروح على طول في احتياجاتك انت موقفك انت يبقى انت لسه حدثا اكثر حداثة تمشي حيث تشاء ينفع في اي مشكلة قبل ما تفكر في طلباتك ورغباتك واحتياجاتك تفكر في احتياجات الأطراف الأخرى الأول هنا يحملك حيث لا تشاء أي مشكلة فيها كذا طرف بما فيها الأطراف المعادية أحيانا ينفع تهدى شوية وبدل ما تفكر فيك أنت ووجعك أنت ومشكلتك أنت وراحتك أنت ينفع تفكر فيهم هي دي مد إيدك آخر يمنطقك يرس- يحملك حيث لا تشاء فيطلع الحل اللي يريحهم مش اللي يريحك وتبقى انت موافق عليه تبقى انت كده كبرت تبقى انت انتصرت على ذاتك تبقى خدت خطوة لجوه فعلا لانك ما عملتش اللي يرضيك عملت اللي يرضي ربنا فعلا في المشاكل او الهموم عموما ما تفكرش قد ايه الهم ده تقيل عليك فكر وصية ربنا حكمت عليك بايه ربنا عاوز ايه يعني لما حد يضايقك التفكير الطبيعي انك تبعد انك تنتقم انه الوصية بتقول ايه الوصية دي اخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء هتشيلك تحطك في حتة تاني خالص غير اللي كنت هتم هتعمله لان وصية ربنا بتقول عكس ال- الطبيعي غالبا او عكس التلقائي يحملك حيث لا تشاء ففي أي مأزق من فضلك استدعي الوصية هتلاقي مثلا مبغضيكم تطلع اجتهادات كتير ندعي عليهم لا طيب آه، نبعد عنهم لا طب امال ايه احسنوا الى مبغضيكم ما تجيش خالص معانا دي دي اخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء مش دي المسيئة بتاعتك انت مش عاوز كده فكر في المشاكل كمان في صنع السلام لما تبقى في مشكلة وتبقى انت طرف فيها ساعات بتفكر بطريقة بعيدة كل البعد عن السلام تبقى بتعقد المشكلة بال- بالغضب بالإدانة بالتذمر بالهيجان اللي جوه يا ابني انت فاهم غلط مد ايديك زي الصليب كده قول له يا رب انا هموت معاك اوكي انا مستعد اموت هتصلب منطقني انت ثمرني في الصليب حيث لا اشاء زي بطرس اللي كان هربان من الصليب قال له لا هتتصلب انت كبرت خلاص كنت زمان بسيبك تهرب دلوقتي لا عاوزك توصل للدرجة انك تعمل عكس ارادتك قال له حاضر يا رب وانا قدها خلاص الحرص على التواضع والمتكئ الاخير برضو الطبيعي في الناس انها تظهر وانها تتمجد وانها ترتاح وانها تبقى في الاول اللي مش طبيعي المتكئ الاخير ان الانسان يتنسي ان الانسان يتركن طب ايه رايك انه ساعات ربنا يكون قاصد كده قصدك تتركن شويه ينفع ينفع خلاص وماله اللي تشوفه يا رب لما شخت آخر يمنطقك ويرسلك حيث لا تشاء ساعات أفكر في القديس بولس ده إزاي كان بيستحمل السجن مش من بواخت السجن من أن شخصيته مش بتاعة يقعد في أوضة ساعتين على بعض ده هو في كل يوم في بلد ده هو ما, ما بيهمتش إزاي يدخل سجن طيب يدخل سجن يصلي سجن يتفتح عادي يعني لا على الآخر ده كان في الأول في فيليبي بدري كده ليلة واحدة ما كم ما كملهاش حصل زلزال والسجن اتفك أنا لو مطرحه خلاص يبقى كل ما اتسجن حصل لي السجن يتفتح فوجئنا بقى في مرة دخل سجن صلى قعد فيها سنتين وبعدين اترحل على سجن تاني في روما ده بعد ما كبر يعني لما كان أصغر تسبيحة واحدة فتحت السجن طب ما بالأولى بقى لما نقدم يعني السجون كلها تدوب يعني لا ده لما كبر ما بقاش السجن بيفتح ما بقاش الحكاية على مزاجك يا بولس ربنا عاوز يقول له اقعد في السجن واكتب رسائل حتى لو مش ده اللي في دماغك اقعد في السجن وحب السجهن اقعد في السجن واصطاد انسيموس ده وتوبه وعمده انسيموس يا رب انا كنت بجيب في اليوم 100 اقعد لي سنتين في نفر ده حتى يبقى بطالة يعني لا يا حبيبي انا عاوزك كده الوضع الجديد كده تشتغل على انسيموس بس اوكي لما شخت مد يدك اخر يمنطقك يرسلك حيث لا تشاء موضوع مش سهل يا احبائي بس موضوع في رايي لو فهمناه هنعرف نسلم هنقول له يا رب انا مش عاوز امشي بدماغي دماغي دي ممكن توديني جهنم حتى جوه الخدمة أنا عاوز أمشي بدماغك مارثا كانت ماشية بدماغها والمسيح في بيتها عمالة تفكر إيه عاوز أكل المسيح أكلة حلوة من إيدي وعاوز الرسل ما ياكلوش وشي عشان يعجبهم الأكل والمعازيم يعرفوا إن بيت العذر ده بيت كرم وماشية بدماغها وشايفة نفسها إيه يعني ما بتنامش واقفة على رجليها وتعبانة ومن غيظها بتقول يعني لا انت ولا مريم حاسين بيا حتى المسيح خد له كلمتين اما يهمك قالت له كده اما يهمك ان اختي قد تركتني قال لها مريم يا مرسى انت صغيره انا عاوزك تكبري اكبري يا بنتي مريم اكبر هنا ليه انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره ولكن الحاجه الى واحد اختارت مريم النصيب الصالح ليه لغت دماغها ولغت الطبيخ ولغت الكرامة ولغت هيقولوا عليا ايه ولغت نسيت ده كله وفكرت هو يحب ايه انا فاهماه هو يحبني اقعد تحت رجليه واسمع هعمل كده حتى لو اختي زعلت وحتى لو الناس كلها قالت عليا كسولة ومش بتاعة شغل بس اذا كان هو عاوزني اعمل كده انا هعمل كده اخر يمنطقك ويرسلك حيث لا تشاء ساعات تكون ما بتحبش الخلوة ما بتحبش الهدوء يقوم ربنا لا مؤاخذة يعني يرقدك في السرير شهر ويقول لك هتاخد خلوة بقى وبعدين تلاقي التلفزيون هو العزاء يقطع النور ومش عارف الموبايل ايه النت يقع هو ايه اللي بتعمله فيا ده يا رب يا ابني افهم عاوزك تفهم اخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء سلم بقى ما تعنتش اكتر من كده وقول له خلاص عاوز تستفرد بيا بالذوق ماشي نقعد مع بعض من غير ما نقطع الكهرباء ومن غير ما نلغي الانترنت ربنا يدينا حكمة نفهم ربنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد